السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا رب هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سبح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار منسلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك اليوم وفي الأوقات اللي احنا بنتكلم فيها دي في ناس انطلقت الآن إلى المنى لتسكن في منى هذه هؤلاء لبسوا ثياب هذه الثياب كأنها ثياب التخفف من الآثام ثياب بيضاء فكأنهم يعني يلوحون لنا بأن الصحائف اقتربت من أن تبيض فسبحان من يسر لهم هذا ويسر لهم هذا البياض فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفق لهذا موسم الاكتتاب في البياض اليوم هيكون الكلام على غير ما اعتدنا في رحلة كأنه مع كأنك معه ونتكلم في هذه الأوقات عن اليوم المشهود اليوم الجميل وبرضه هو يوم بيذكرنا به صلى الله عليه وسلم كأننا معه صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن من بركات وتوفيق الملك إن اليوم بكرة يوم عرفة هو يوم جمعة ويوم الجمعة ده هو ده اليوم الع... يوم عرفة للنبي كان يوم جمعة فيعني من توفيق الله أن الله يعني وفقنا إن إحنا نتكلم على رحلة النبي صلى الله عليه وسلم عشان في الآخر خالص نيجي نقول لكم إن هو كان يوم جمعة فنتكلم عن يوم الجمعة النهاردة يوم الخميس النهاردة يوم 8 النهاردة يوم التروية يا وما أدراك ما التروية يوم التروي يوم إنك ترزق إنك تشرب قلبك إن قلبك يحس بالارتواء يوم التروية اليوم اللي بيحرم فيه الحاج إن كان متمتعا وبيتجه إلى منى عشان يصلي الظهر والعصر بيتحرك من بعد الشروق يتوجه بعد كده يبات وبكرة يتوجه لعرفة ليس أنك ولدت يوم أو سميت سميت يوم أن ولدت ولكن سماك يوم أن عرفت لو عاوز التسمية الحقيقية ليك إن يوم اللي تعرف فيه ربك ويوم عرفة من الأيام اللي بتساعدك أوي إنك تعرف ربك يوم أن عرفت لا يوم أن ولدت التروية فيها مشاهد مش وقتي اللي أنا أتكلم في الوقت ده بس هعمل إيه إحنا مزنوقين فلازم نتكلم والأجواء زقانة من غصب عننا إن إحنا لازم نشهد هذه المشاهد الجميلة ما هو ما ينفعش إنك تكون في يوم التروية وتيجي تعدي الكلام عنها ده ليس من التوفيق في شيء إنك تعدي يوم التروية اليوم ده يوم الهنا وزي ما بقول لكم يوم المنى لما توفق وتكون في منى فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذه الخيرات وألا نحرم أبدا من زيارة البيت لي محاضرة اسمها حنين الحرم اسمعوها عشان تعرفوا وتعيشوا غدا الموعد غدا الموعد عما تدرك ان ايه اللي منتظرنا فيها في الليله ديت اليوم ده كان الناس بيترووا فيه بالميه يجيبوا ميه ويشربوها عشان يتقووا فالنهارده هم بيشربوا قلبهم وبينتظروا منتظرين اليوم يوم الانتظار ليه للقاء غدا فالنهارده هم في نادي الكرم نادي الكرم قاعدين يكرموا لأنهم مقبلين على جو مختلف تماما النهاردة بتشوفهم النهر الأبيض في هذا النادي المبارك النهاردة بتشوفهم وهم بيستعذبوا المشقة ليه؟ لأنهم في آلام الولادة ولو تمت الولادة صح لن يشعروا بالتعب عم بتروح لأي مسؤول عم بتروح لأي مسؤول أو رئيس بيطلب منك إنك تقعد شوية في غرفة الانتظار صح كده؟ اه اديك قاعد في غرفة الانتظار دلوقتي خير استفتاح لما بعده سبحان الله نعمل ايه هناك لم تؤمر بشيء انك تعمله في اليوم ده بس تتهيأ تعيش مع اسم الله القدوس تعيش مع المعنى دوت ليه عشان بكرة عرفات عرفات عشان تاخد بقى من كل حرف حاجة تحركك عرفات العين العتق العين الدعاء الراء الرقبة إن رقبتك دي تفك والفاء إنك تكون فقير الفاء يعني فرصة والألف انكسار وافتخار إنك تنكسر وتفتخر طب والتاء التاء شهود التوحيد التوحيد إن يتمكن من قلبك وإنك ترى تكرمة الله لك كل المعاني ديت بتلاقيها بتتزاحم معاك الباب ده مهم أوي أوي أوي فاحنا النهاردة بتلاقي نفسك في يوم منى اليوم ده بتعيش بقى التطهر للتهيؤ قاعد بقى للته... للتهنئة فأنت بتجهز فنسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير احنا المشاهد اللي بتشوفوها المشاهد دي مشهد الري سمي يوم التروية لأنهم يتروون زي ما قلت لكم من شوية معاهم المية من مكة ودي آخر مراحل إعداد القلب إعداد القلب ليوم عرفة عشان يعرف عشان يتزود القلب مهابة وإشفاقا ووجلا من المقام الجليل اللي هو مقبل عليه من غير استحقاق من غير استحقاق هل هيكون غدا من هؤلاء أم لا للحجاج التلبية ولنا التكبير لهم الوقوف بعرفة ولنا صيام عرفة وعليهم الهدي وعلينا الأضحية فسبحان من أكرمنا سبحان من أكرمنا وأكرمهم فمشهد الري النهاردة في منى هم بيرتووا المشهد الثاني مشهد الحياء مشهد الحياء لأن الري ده يا جماعة حياة صح؟ أما تيجي تشرب تحس بالحياة والحياء من الحياة فتلاقي القلب بيتوشح بوشاح الحياء من الله سبحانه وتعالى لما يشوف فضل الله وواسع يشوف اسم الله الواسع واسع في عطائه واسع في ستره واسع في كرمه واسع في وده واسع في شكره سبحان الله واسع في حلمه عليك بلغك أعتاب أشرف أيام الدهر ووفقك إنك تيجي في اليوم ده فلما تشوف الفضل ده بالمقابل تشوف ذنبك وضعفك ونفاد صبرك وانقطاع شكرك هنا بقى تبدأ تتذكر تطالع المنن وتتذكر الجنايات هنا لما أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي لما تشهد الاثنين دول الاثنين دول كأنهم ده الأب والأم ومنهم يتولد الحياء في القلب منهم يتولد الحياء في القلب وده ربنا يكرمني النهاردة أكلمكم عن سيد الاستغفار لكن ليلا ليس الآن المشهد التالي هو مشهد التروي يبقى مشهد الري ومشهد الحياء ومشهد التروي دي المشاهد اللي احنا عاوزين نعيشها النهارده او بعض المشاهد اللي احنا عاوزين نعيشها النهارده ان احنا بنعيش و... وطبعا اللي عاوز يعيش لازم يبعد المشتتات عنه لازم يبعد ايه يبعد المشتتات عنه المشتتات يعني حاجات كتير قوي منها الكلام الكتير معاشر النساء لو هتاخدوا مني نصيحة واحدة بس تعملوها اسكتوا النهاردة وبكرة عدوا كلامكم النهاردة وبكرة حاولوا ما تتكلموش خالص لا في الموبايلات ولا في الأرض ولا في أي حاجة لا بحجة دعوة ولا بحجة أي حاجة اهدوا شوية اهدوا شوية لو سكتوا شوية كده هتلاقي نفسك ايه الدنيا هديت وبدأت تستجمعي والكلام ده فمشهد التروي ومن التروية التروي تروي يعني من الحلم والأناة ودول خصلتين بيحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبهم رسوله فإياكم والعجلة وإياكم وتفرق الهم وإياكم وضعف العز ندخل بقى على اليوم الجميل يوم اليوم ده الله أعلم هل أنت هتوصله اليوم ده ولا لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لليوم ده اليوم المعهود واليوم الموعود اليوم اللي فيه خصوصية اليوم اللي فيه لقاء الوصال اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى خصه بخصائص خلينا نقول بعض الفضائل اللي فيه سريعا وبعدين المشاهد اللي احنا مفترض نعيشها معاه طبعا كما لا يخفى عليكم ان اليوم ده اقسم الله به والعظيم لا يقسم الا بعظيم فهو اليوم المشهود وشاهد ومشهود يا مين مين الذي يشهده هذا اليوم واليوم المشهود يوم عرفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ده يا جماعه شفت الشغل بتاعك وهمتك وانت كان نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك عشان انك ترزق في ليالي العشر العتق من النار مش كلنا يا معاشر الأفاضل كان ده من ضمن الحاجات اللي احنا ليل نهار كنا مشغولين بيها في العشر الأواخر من رمضان ولا نسيتم مش في ناس كتير كان ليل نهار مشغولة بيه صح؟ طيب انت النهاردة بقى يوم عرفة ايه علاقته بالموضوع ده ده ده, ده يوم العتق ده يوم العتق تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه في الجمال دوت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة يا سلام على الجمال يا سلام على الجمال شوفوا يا جماعة آه الإنسان ممكن ربنا يغفر لك صح يعني أنت تطلب اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ففي واحد ممكن يكون أمنية حياته إن ربنا يغفر له صح؟ بس المغفرة ديت أنت ممكن تقع تاني في الذنب يعني النهاردة ربنا غفر لك ووقعت أنت تاني في الذنب وهل الإنسان اللي يعمل كده مش ممكن نسأل الله العفو والعافية ممكن يموت وهو مش تائب فيتحاسب على الذنب ده ولا مش ممكن أما الذي يعتق خلاص الله لا يعود في عطائه عشان كده انت لو تم عتقك انتهيت مش داخلها ولو وقعت في ذنوب بعد كده ستوفق في أوبة وتوبة عشان كده من الأعمال اللي عاوزكم تعملوها إنك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقولها مئة مرة تقولها مئة مرة طيب ليه حد عارف ليه في حد عارف ليه ليه ليه, ليه اللي أنا أقولها مئة مرة هل ليها فضل هل ليها فضل لأن النبي قال لنا من قالها مئة مرة كان له عدل عشر رقاب كأنه أعتق عشر رقاب من النار وبيقول لنا في الصحيحين من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار يا سلام على الجمال فأنت فضل عجيب قوي فأنت هنيئا ليك لو قلتها مئة مرة خلاص إن شاء الله تقولها من قلبك خاصة دي من خير ما قلت أنا والنبيون من قبل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ده أصلا إيه يعني متعة اليوم ده إنك تقول الذكر ده اليوم ده بيأمنك بيأمن ماضيك وبيأمن مستقبلك بيأمن ماضيك لما تصومه يكفر السنة الماضية والسنة القابلة يا سلام على الجمال طب أنا عندي عذر بناتي حواء ماذا أفعل؟ اسمعي حبسهن العذر يقول النبي في الحديث الذي صححه وحسنه الشيخ الألباني خير الدعاء دعاء يوم عرفة يا مش دعاء الليلة ليلة القدر لا لا لا لا لا ولا دعاء ليلة 27 لا لا لا لا خير الدعاء دعاء يوم عرفة يا سلام على الجمله وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشان كده بيقول لنا الأوزاعي إن هو كان السلف كانوا يخبئون لهذا اليوم دعوات بيخبئوا لليوم ده دعوات عشان كده ابن عبد البر بيقول لنا دعاء عرفة مجاب كله في الأغلب في الأغلب واحد الصالحين يقول ما دعوت الله ما دعوت الله دعوة يوم عرفة وما دار عليها الحول ما عدش عليها سنة إلا رأيتها مثل فلق الصبح واضحة وضوح الشمس عارف في واحد تيجي تقول لك يا انا عاوز ادعي ربنا دعاء كده يقول لك لا انا انا عاين دعوه انا عاين الدعوه عاينها امتى عاينها العرفه ايه ده يا جماعه انت عين اه دي ناس ذكيه بتعرف تتاجر صح الله اكبر الله اكبر فانت ايه اللي انت مخبأه بكره هل انت مخبأ حاجه بكره لعرفه ولا لا عشان كده عرفتوا ليه انا بقول لكم ان احنا محتاجين جدا جدا يا اولي الالباب ان احنا نركز شويه اليوم ده يوم عيد لأهل الموقف يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام عيدنا يوم عيد اليوم ده في يوم التمام والكمال والرضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الآية دي نزلت يوم جمعة يوم عرفة فبكرة بيذكرك الموضوع فيوم أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة عاوز ايه يحركك أكتر من الكلام ده يو اليوم ده فيه الركن الحج الأعظم الحج عرفة يا سلام يعني لو فاتك كل ركن ممكن الدنيا تتحل وليها مخارج لكن لو فاتك عرفة انتهى خلاص تحج ازاي بقى الموضوع خلص ده يوم المباهاة يا جماعة إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء امسك قلبك بقى امسك قلبك انت بعد الكلام ده لسه بقى بتتحرك ببطء ليه ايه اللي نشهده في الوقت ده بقى انت محتاج تشهد حاجات كتيرة قوي لما تسمع ان النبي يقول الحج عرفة على طول تعرف خطر اليوم ده وأهمية اليوم ده انك تنتبه لعناية الشرع بحسن الاعداد ليه عشان كده النهاردة الخميس تعمل ايه شوف كل طلباتك خلصها النهاردة على قد ما تقدر خل وبكرة اجازة قدرا فانت بقى روق كده وفوق ماشي ولا يتقي الله الله في الرجال يتقوا الله في النساء تشغلش زوجتك جامد في اليوم ده عادي يا سيدي عادي في ناس اكلت اكل عادي والدنيا عادي ومشيت معاهم والله يعني مفيش مشكله ان حضرتك يوم عرفه ده آه اليوم ده يا جماعه مش يوم لتنظيف البيوت ولا يوم للتسوق ولا يوم للنوم ده يوم شرفه الله ده يوم عظمه الله ده يوم العتق يوم الطاعه يوم الدعاء فخليها تجتهد يا سيدي خليها ان هي ما تضيعش وقت حرام عليك انك تضغط عليها ضغط تقعد تضيع اليوم كله ليه تعمل كده إيه هات مطعم هات اكل من بره يا سيدي ريحها حتى ريح جسدها عشان عم تدعي هي الله سبحانه وتعالى توفق فالمهم إيه ركزوا وخلوا اليوم ده لو بكره في اي مشاوير خلصوها النهارده حاجات العيد خلصها النهارده يوم عرفه ده أنا محتاج أشوف في معاني من ضمن المعاني وهختم بروشتة لعل يكون فيها بعض النفع يعني المشهد الأولاني هو مشهد المراقبة والمراقبة بالمناسبة هي من أوائل درجات الإحسان ومراتب الإحسان فلعل شهودك لها ياخدك بيدك لمرتبة الإحسان العليا فانك تنتقل لمرحله المكاشفه كانك تراه جل جلاله ابن عباس بيحكي لنا بيقول كان فلان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر لهن قاعد بيبص يمين وشمال فتى صغير كده وبيبص فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخي ان هذا يوم ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له هذا حديث يعني ضعفه بعض أهل العلم وحسنه غيرهم لكن المعنى مهم أوي المعنى مهم إن اليوم ده يوم إنك تبقى مدرك كويس أوي إن أنت محتاج المراقبة اليوم ده اللي يملك فيه سمعه اللي يملك فيه بصره إن شاء الله يرجى له التوفيق عشان كده بنقول حاولوا في اليوم ده يا جماعة تقفل على نفسك حاول اليوم ده ما تضيعش وقت هي عدد ساعات بسيط والموضوع ينتهي إن شاء الله على خير ف مش معنى كده انك تاني يوم تروح في حته تانية لا طبعا ده مش قصدي يعني فيبقى مشهد المراقبه انك تراقب الله سبحانه وتعالى تستحضر مراقبه الله في الوقت ده المشهد الثاني وهو مشهد التفرد اليوم ده في الزمان فريد صح اليوم ده في الزمان فريد وفي المكان فريد وفي جمع المسلمين فريد صح طيب ليه ما نعملش عمل فريد ليه ما نعملش عمل فريد عاوزك تعمل عمل فريد عاوزك بكره تكون في حاجات جديده سواء في البناء الخاص بيك زي صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مره بكره شعاري عندي 20 شعار من ضمن الشعارات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انا بحب الاكل الاكل معين هتصدق منه بحب لبس معين هتصدق منه حاول تعمل عمل فريد ما عملتوش طول السنه خليك فريد حاول تتفنن انك تعمل حاجه جديده حاجه خاصه باليوم ده المشهد الثالث هو مشهد انك بتجدد العهد والميثاق زمان في عالم الغيب انت ناسي لكن ربنا اخبرنا ان القصه دي حصلت انه الله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق من ذريه ادم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ابن عباس بيحكي لنا ان الكلام ده تم بارض عرفات فكأن الناس النهاردة عرفة يوم عرفة ده بيجي عشان يذكرك بالميثاق وإنك تبدأ في عالم الشهادة تقوله بقى وتكبر وتشهد التوحيد فاليوم ده هو أنت بتجدد الميثاق بتجدد العهد المشهد الرابع مشهد القرب والمباهاة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء يا يا عالجمال ما أراد هؤلاء تخيل إنك في مثلك يقال عنك هذا بكرة من الحاجات الجميلة أوي إنك تستحضرها مشهد الجمع الذي لا يشقى بهم جليسهم بكرة يا جماعة اليوم الجميل اليوم إن أي واحد بعيد طالما مع الصالحين هم والقوم لا يشقى بهم جليسهم الحجاج وفدوا الله سبحانه وتعالى قادمون إليه امتثالا لأمره نزلوا بساحة الإكرام فسألوا ثم سألوا ثم سألوا وعطاؤه موصول ليهم ولغيرهم فواحد بقى قاعد يا سيدي عدي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم مشهد الفرح من المشاهد المهمة أوي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يا سلام اليوم يوم عيد يوم إكمال الدين تمام النعمة فلا بد أن تشرق نفسك بالأفراح لازم تفرح تفرح كده ويكون قلبك برفرف من المشاهد الجميلة أوي مشهد شهود التفضل والإكرام آه والله لدرجة يعني من الحاجات الجميلة أوي أوي والآثار الممتعة آه ان ممكن نسميه مشهد الرجاء ان عبد الله بن المبارك قاعد مع سفيان الثوري وشوف بقى العتاولة عم يقعدوا مع بعض بقى عتاولة وقاعدين مع بعض ويوم في عشية عرفة يعني الجو كده جميل قوي فابن المبارك راح لسفيان الثوري عشية عرفة وهو جاس على ركبتيه فقال له من أسوأ هذا الجمع حالا قال له إيه الذي يظن أن الله لا يغفر له يا سلام على الجمال العالي بيقول لك الذي يظن أن الله لا يغفر له ده شعارك ده شعارك اكتبه بماء العينين على جدار القلب اكتب كده أنا شعاري الذي يظن أن الله لا يغفر له ده أسوأ واحد اوعى تكون انت أسوأ واحد ده يوم جاء في بعض الآثار يعني كلام الصالحين أن من كثرة ما يعفو الله فيها عن العباد يظن إبليس أنه سيغفر له أنت لسه في الحتة دي ليه؟ صدقني إن شاء الله سيفعلها دعاء يوم عرفة جهز أمانيك هتيجي معاك إن شاء الله فالمعنى ده مهم قوي بقول لكم ان الامام الاوزاعي بيقول لنا الجمله الجميله ادركت اقواما كانوا يخبئون الحاجات الى يوم عرفه ليسالوا الله اياها قول لي انت مخبأ ايه انت مخبأ ايه الله اكبر عرفه ده يا جماعه لازم انت تكون برضه مشارك ما تسيبش الدنيا كده ايه وتبقى انت قاعد والناس كلها بتاخد وانت ما بتاخدش لا انا هشارك ده عرفه فاتنا الوقوف فيه هذا العام لكن لم يفتنا الوقوف بباب الله سبحانه وتعالى فتقول له جئناك بذنوبنا نسألك سؤال من نعلم أنه لا يرد سائلا أن تعتق رقابنا من النار جئناك بعيون نظرت إلى حرام وأذان سمعت لغيب وأسنان لاكت لحوم الناس وألسن خاضت في أعراضها وبأرجل مشت في غير رضاك وأيد امتدت إلى ما نهى جئناك نخبرك أننا ما عصيناك استخفافا بمراقبتك ولا استهانة بعذابك ولكن غرنا عفوك فاجترأنا عليك وطمعتنا بمغفرتك فطمعنا فيك ولا غنى لنا عنك إلا بك ها نحن على بابك عصاة مذنبون وهذا يوم يوم العفو يوم المرحمة عشان كده اوعى تضيع والله لعلها هيئت لتأتيك في عرفة اللي انت الحاجات اللي عاوزها لعلها على أعتاب عرفة قد أوتيت سؤلك تسمعها فعرف العام لعله يكون نهاية صبرك وبداية جبرك فلا تخيب هذا الرجاء وتخيل لو اعتقت من النار بكرة يا سلام ده انت هتعيد عيدين يا سيدي تعيد عيدين عيد أضحى وعيد انك خلاص فلت منها فشهود التفضل وشهود الرجاء انك تشهد المعنى ده اليوم المشهود ده يوم عرفه تشهد الملائكة الكرام ويشهد الجن ويشهد الشياطين وإبليس كله يدعو على نفسه بالويل والثبور ويحسو على التراب على نفسه ويشهد وفد الله المكرم الذين أذن لهم جل جلاله بالوقوع كل دول بيشهدوا أنت هتكون في حتة ثانية خالص عشان كده احنا الوقوف بعرفات عاوز بصائر من ضمن البصائر ديت في عرف الوعد برفع الحجاب يا جماعة رفع الحجب مش مسافات تقطع ولكن حجب ترفع إن ما بيننا وبين الله مش مسافة تقطع ولكن حجب لابد أن ترفع وأيام عرفة وأيام الحج وعد كريم من رب كريم برفع تلك الحجب الحجب دي هتترفع إن شاء الله سواء بقى حجب الذنوب حجب التبعات بتاعت حقوق الناس حجب كتير قوي نور السماوات والأرض سيزيلها إن شاء الله فالباب ده مهم قوي طهر قلبك من الكبر عشان موانع الشهود في اليوم المشهود الكبر ممكن يدمرك حاول تطهر قلبك منه وحسن إعداد البدن ده ضروري جدا جدا كان نفسي أكلمكم أكتر من كده بس خلاص الوقت قاعد يعني بيزق معانا جامد فخلوني اقول لكم على حاجات سريعه كده روشته ما فهمش اي حاجه من اللي فات يركز في اللي جاي الدقيقتين الجايين دول احنا بكره من توفيق الله سبحانه وتعالى علينا ان هو يوم جمعه فيوم جمعه اصلا مزايا من المزايا ان هو يوم مترتب لوحده فمن الحاجات الجميله قوي ان حضرتك بالنسبه للرجال يصلي الفجر يقعد للشروق والمرأة تجلس في مصلاها وبعد كده تجهز آه إن شاء الله آه للجمعة أنت طبعا لازم تجهز نفسك كويس قوي جسديا فلازم تنام كويس ومن رحمة الله إن النهار ده الوقت طويل فعندك لو واحد يعني هيقعد بعد الشروق بشوية ولا بتاع فهينام الساعة خمسة ونص هينام الساعة ستة المهم عنده لازم ينام على الأقل خمس ساعات فينام لغايه الساعه 11 هيكون نام حبه كويسين ان شاء الله وبعدين ينزل لصلاه الجمعه ويجتهد طبعا استحب بعض الفقهاء ان الانسان يغتسل ليوم عرفه فما بالك كمان ان هو يوم جمعه فانت كده كده مغتسل فهنيئا لك يا سيدي على العرضين الجمال دول مع بعض تبكر على قد ما تقدر يوم الجمعه تقرا سوره الكهف على من حسن هذا الحديث وبعدين بتسمع الخطبه تكثر من الصلاه على النبي فمعاك ورد صلاه على النبي اصلا عشان الجمعه فالدنيا رايقه معاك خالص آه فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إما بوقت أو بعدد كما يفتح ليك طيب أعمل إيه أنت, أنت عاوز تدعي نصيحة بقى هقول لكم على شوية أحشاء وموضوع الدعاء ده موضوع الدعاء لعلي أكلمكم فيه بالليل تاني لكن مؤقتا أنت ابتداء عارف اللي بيدور عربية فبيقول لك إيه أنا بسخن العربية عارفين اللقطة دي يقول لك الإحماء والتسخين احنا عاوزين نسخن طب هتسخن ازاي هات كتاب اوراد اهل السنه موجود على النت اوراد اهل السنه والجماعه بتاع مؤيد او من وكتاب مناجاه هات الكتابين دول للدكتور محمد اسماعيل المقدم الكتابين دول المناجاه واوراد اهل السنه والجماعه واقرا واقرا الكتاب من الجلده للجلده اقراه كله ماشي تقراه كله تمام في اذكار المساء بس هتسيبها عما يقترب المساء اتفقنا كده طب ده هيعمل معايا ايه ده ميزته ان بيدخلك المود الاول بيسخنك فتلاقي نفسك كده ايه يعني بدات تندع معاك زي ما بيقولوا يعني هتبدا ايه يعني المه... العربيه تسخن او على الاقل ان لسانك يبدا يعني ياخد على الانطلاق في الدعاء بعد كده هتبدا ايه تدعي بقى تدعي ازاي مؤقتا في محاضره اسمها فهرسه الدعاء لعلها تنفع حضرتك وان شاء الله لو اتكلمت بالليل هكلمكم في بعض الاشياء التوضيحيه اكثر يعني يبقى دلوقتي عندنا كتاب اوراد اهل السنه ام مناجاه تقراه بعد الجمعه بساعه مثلا يعني لو هتبدا من واحدة ونص اتنين فممكن الكتاب ده تقراه طيب انا كنت مرهق جدا جدا ومش قادر خالص ممكن تريح ساعه بس مع يعني بلاش اكتر من ساعه عشان ايه هو الوقت كله كله من 2 ل 7 هم خمس ساعات خمس ساعات دول فيهم تلقائي في ساعه ضايعه بتاعة الحمام ومش عارف ايه وبالنسبة للنساء غالبا هيبقى حوالي ساعتين ونص ثلاثة عشان اعداد الطعام والكلام ده كله وربنا ييسر ليهم ويجبرهم خيرا يعني بس هم يحتسبوا من فترة صائما وهنيئا ليك انت بتفطري بقى مش اي صائم ده انت بتفطري صائم عرفة صائم معاه عرض سنتين فانت عما بتنوي ده هيفرق كتير قوي فده من ضمن الحاجات من الحاجات الجميلة قوي النهاردة في لقطة جميلة انت عندك تقريبا 90% من الناس اللي حواليك آه بيصلوا اللي بيصلوا المغرب صايمين تعمل ايه خليك ذكية ألمعية وانت خليك ذكي ألمعي على طول هات تمر نضيف الناس تدعي لك لما تاكله بلاش التمر اللي يكسر السنان ده هات التمر نضيف وحاول بقدر الامكان تتفنن تبقى معاه مثلا عصير تبقى معاه اي حاجه وخلي اولادك يسيبوه في المسجد تلات اربع مساجد من اللي حواليك تبقى انت كده ان شاء الله امنتي نفسك ان الناس ديت ان شاء الله تفطر وتاخد ايه تاخدوا فضل بإذن الله الإفطار دوت فديت حاجة بسيطة وجميلة جدا طيب الحاجة التانية وجبات للفقراء المساكين في الوقت ده ممكن تبقى وجبات إما من خلال مطاعم أو لو أنت هتعملي الأكل ممكن تزودي 3 أربع وجبات أنت كده كده هتعملي الأكل لأولادك زودي 3 وجبات وخلي أي حد يجي يعدي عليكي ياخدها من الحاجات المهمة قوي انك اول ما تبدا اليوم ده الجميل ده بعد الجمعه كده حاول تبداه ب انك بالترضي انك ترضي يعني تتصل بوالدتك تتصل بوالدك لو كانوا من الاحياء لو كانوا من الاموال تتصدق ليهم المهم يحصل اتصال ما بينهم طب انت ما تعرفش والدتي ديت ست صعبه خالص يعني كانت يعني حاجه بعيدة خالص وأنا لأسباب كتير مش هنفع أتواصل معاها وهي وهي يا سيدي الله يعزك ما تدخلنيش في متاهات لأن ال... هذه الأجواء والأوقات ديت لا يعلو فيها صوت أكتر من صوت الصفاء والنقاء فبما إنك مش قادر آه ابدأ اليوم ده بالدعاء أن الله يهديها لأفضل السبل بس ادعي بقلب حاضر وادعي بقلب فعلا آه إذا رآك الناس واطلعوا على ما فيه قالوا هذا قلب محب مشفق فابدأ اليوم بالحاجة دي ابدأ اليوم ده بالتصدق على أقاربك المنسيين الأموات في ناس عمتك اللي ماتت ديت محدش بيدعي لها محدش بيتصدق ليها محدش بيعمل لها أي حاجة منسية فحاول تطلع صدقة كده للمنسيين خلي عملك كده فريد خلي عندك أناقة وانت بتعمل حاجة ايه من الحاجات ديت لعل الله يعني يقيد ليك من لا ينساك عندما تغادر هذه الحياة من الحاجات المهمة قوي انك تتواصل مع ناس فيهم صفة الضعف طفل مريض مسن راجل فقير خاصة لو ليهم حق عليك حاول تتواصل معاهم ويا سلام لو تواصل فيه العطاء تواصل أمن انكسار العيد لهم تقدر تعمل العبادة دي تقدر تحصل مجموعة من الناس كده إنك تقول أنا سأجعله يقبل على العيد على العيد وما يكونش فيه آه في أي انكسار في وجهه إن أنا ما مش هعيشه في التوتر لأن أكيد عاوز يجهز للعيد ده تقدر أنت تعمل كده حاول تستعين بالله سبحانه وتعالى وتعمل كده طيب احنا هنعمل الكلام ده كله ليه بالمناسبة يعني او احنا ليه هنعمل القصة دي كلها وجبات للفقراء ومش عارف ايه واغتسال وجمعة ليه بنعمل الكلام ده كله عشان ربنا يعفو عنا صح عشان ربنا يعفو عنا طيب الله يغار الله يغار سبحانه وتعالى ويغار الله سبحانه وتعالى أن يراك قد عفوت ولا يعفو هو سبحانه وتعالى فابدأ اليوم ده وأنت تتعبد لرب يغار فأكرم بعض الناس فيغار الله فيكرمك فلا تكون أنت قد أكرمت وهو لا يكرم فالرب يغار فالمعنى ده مهم جدا جدا إنك تعفو فيعفو الذي يغار انك تكرم فيكرم الذي يغار سبحانه وتعالى تدهش ناس بعطاء فيدهشك الذي يغار المعنى ده مهم أوي أوي أوي أوي انفرد يوم عرفة بخلق تعرف به ماشي انفرد, انفرد باليوم ده خلق كده تتعرف بيه انفراد بقى باستغفار بصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم بتسبيح بصدقات المهم أنا شعاري في عرفة أن أنتقل من أهل العرفان إن شاء الله إلى أهل الرضوان الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ليه؟ لأن خير ما قلت أنا والنبيون من قبل فطر صايم زي ما قلت لكم ولو من في مطعم ولا حاجة العبادات كتير قوي بس اللي أنا عاوزكم تركزوا فيه هي عبادة إنك تجمع قلبك لله سبحانه وتعالى حاول تبعد المشتتات تجمع قلبك على الهم ده هم الآخرة فحاول بقدر الإمكان أن ربنا سبحانه وتعالى يستعملك ويسددك ويوفقك وطبعا الحاجات دي كلها يا جماعة احنا بنتعامل مع رب سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور عشان ما تخشش في متاهات وإنك تقول أنا عملت وبتاع وفتت مني كذا وكان نفسي أعمل كذا وبتاع طيب أنا دعيت وقلت أذكار وبتاع وفي وقت أعمل إيه؟ في وقت أه جميل أوي ممكن تسمع موعظة بس ما أحبش إن هي تعدي نص ساعة 40 دقيقة بالكتير تحرك قلبك إيه طب سمعت كل حاجة ومش لاقي حاجة تعملها مش لاقي حاجة تعملها آه طيب اقرأ أربع أجزاء ادخل تحدي مع نفسك قول إن شاء الله أنا هقرأ أربعة أجزاء وجماعة مش شرط إن يغيرك يوم عرفة دي اللي هختم بيها أو إن يكون نقطة تحول في حياتك يكفيك إنك تكون مستجيبا لأمر الله وأمر رسول الله وإن اليوم ده يراك الله فيه راغبا في الدار الآخرة وأي حاجة تانية مقدورة عليها بس أهم حاجة أن يراك الله مهموما برضاه وساعتها يدهشك إن شاء الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم طيب الله أوقاتكم ومن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام